قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم حي الله الجمع الطيب المبارك وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليوم والبركات وأن يجعل بلادنا جميعا وسائر بلاد المسلمين تحيا في أمن وأمان ولا نكن كالذين قال الله فيهم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أسأل الله ألا يجعل بلادنا على هذه الشاكلة وعلى هذا النحو فوالله ليس لها من دون الله كاشفة والله ليس لها من دون الله كاشفة والله ليس لها من دون الله كاشفة بسم الله نتوكل على بركة الله إكمالا لشرح متن تحفة الأطفال والغلمان لتجويد القرآن في المرة الماضية تكلمنا اللي هي كانت طبعا قبل عيد الأضحى المبارك تقبل الله منا ومنكم آه تكلمنا على أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام النون والميم المشددتين وأفردناهم بالشرح طبعا لمن أراد الدروس الدروس جميعها مسجل على سواء المعهد في الجامعة أو سواء الموقع الخاص به يقول الإمام رحمه الله تعالى سليمان الجمزوري ونفعنا بعلمه والعلماء العاملين به يقول والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف لينة لذي الحجة أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إضغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي طبعا أحكام النو الميم الساكنة تشبه كثيرا أحكام النون والميم النون والتنوين أحكام النون الساكنة والتنوين إلا أن أحكام النون الساكنة والتنوين فيها حكم اسمه حكم الإقلاب ما عندناش حكم الإقلاب في هذه القاعدة لا إقلاب في هذه القاعدة بداية يقول الإمام والميم إن تسكن أي في حالة سكون الميم سواء كانت متوسطة أو متطرفة كانت في وسط الكلمة أو كانت في آخرها لها ثلاثة أحكام والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء طبعا في بعض الناس يعني استغرب يعني ايه تجي قبل الهجاء خلينا الأول نشرح الأول واحدة واحدة الميم الساكنة يا إخواننا هي التي لا حركة لها فيش فيها على فتح ولا فتح ولا ضم ولا كسر ولا شيء من ده من ده وهي تقع طبعا قبل كل أحرف الهجاء ما عدا حروف المد الثلاثة يعني ايه يعني الميم ده لو انت جيت فتبص عليها في جميع المواضع الموجودة في كتاب الله عز وجل تجدها مثلا تيجي قبل السين وتيجي قبل الواو الواو اللي هي غير المادية يعني تمام آه، وتيجي مثلا اللي هي بتخرج من الشفتين يعني وتيجي قبل ال- ال- ال- اله وتيجي قبل القاف وتيجي قبل الكاف وتيجي قبل ال- بتيجي قبل كل الحروف تيجي الميم الساكنة وبعد كده الحرف تيجي الميم الساكنة وبعد كده كل الحروف بتيجي فيها إلا ثلاث أحرف العلة الحروف التي تخرج من الجوف طبعا انت هتقول لي التحفة يا خسارة احنا مش هندرس المخارج هقول لك لا انا مجبر ان انا ادرس المخارج مش مجبر عليها يعني احنا غصب عننا خلاص ان احنا لا احنا حابين ندرسها ولكن هي ليست من سياق شرح الم- هذا المتن الطيب ولكن آه، شرحت هت- سوف تشرح ان شاء الله تعالى للامانه العلميه لان احنا ندخل على ما باب زي ما باب زي المثلين المتقاربان المتجانسين الراجل اول ما بدا فيه قال ان في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما احق طيب يعني هو الراجل بيقول ان في الصفات والمخارج طب انت راجل ما تعرفش لا الصفات ولا المخارج يبقى ازاي من اين هتعرف ازاي من اين تؤكل الكتف لابد ان تفهم لابد ان تدري لابد ان تعرف كيف تجري الأمور بداية يقول الإمام في أحكام الميم إن تسكن تجي قبل الهجاء أي قبل جميع الحروف الهجائية ما عدا حروف العلة قال فيها لا ألف لينة لذي الحجة أي لأصحاب العقول يعني ما بتجيش قبل أحرف العلة لا تأتي هذه الميم قبل أحرف الثلاث حروف العلة تمام وذلك ليه بقى لأن أحرف العلة دي يا إخواننا هي حروف ساكنة وانت عندك ميم ساكنة فلا تتقابل ميم الساكنة مع أي حرف ساكن آخر كحروف العلة كالثلاث حروف علة دول لخشية التقاء الساكنين أنا خايف يقع الساكنين مع بعض لو الساكنين وقعوا ورا بعض ففي شوية أحكام كده بتبعها عشان أخلص من التقاء الساكنين ده لأن التقاء الساكنين ده حاجة ثقيلة فلما استحال التصرف استحال الوجود استحال أصلا وجود ال- القاعدة القاعدة لا تجتمع أبدا أن تأتي الميم الساكنة ثم يليها حرف من حروف العلة ده مستحيل أبدا أنك تجد المثال ده اقعد دور عليه وابحث عليه مش هتلاقيه أبدا تمام قال الإمام أحكامها ثلاثة لمن ضبط قال أحكامها ثلاثة لمن ضبط أي لضبط هذا الحكم أو ضبط التجويد بوجه عام قبل أحرف الهجاء الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام هي الإخفاء والإدغام والإظهار خلينا واحدة واحدة كده نفهم طبعا احنا عارفين الإخفاء معناه إيه الشفوي الإخفاء معناه إيه ال- معناه ال- ال- ال- الاصطلاحي واللغوي لان احنا تكلمنا فيه في احكام النون الساكنة والتنوين بس ما فيش مشاكل ان احنا نذكر مرة اخرى قلنا الاخفاء اخفي الشيء يعني استره والستر تمام اخفاء طبعا ان اتي بالحرف من غير غنة من غير غنة كاملة طبعا الحرف المخفى فيه طيب تقدم احنا التعريف بتاعنا ومش هنطول فيها عشان بس الناس ما تشعرش بالملل الناس حفظت الكلام ده كله زي ما احنا عارفين طيب يقول الامام احكامها ثلاثة لمن ضبط اخفاء ادغام واظهار فقط اول حكم عندي هو الاخفاء الاخفاء يا اخوانا الاخفاء هنا في احكام الميم الساكنة يسمى بالاخفاء الشفوي وهتكلم على وجه التسمية بالإخفاء الشفوي ولكن أولا الإخفاء الشفوي ليس له إلا حرف وحيد وهو حرف الباء قال الإمام رحمه الله أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء أول حاجة عندي خالص هي الإخفاء الإخفاء لا يظهر إلا عند الباء الإخفاء في النون الساكنة فيش داعي إن أنا أفكرك صفبات أنا كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد في دوقا ضع ظالما اوعى تخلط ما تخلطش ما تدخلش الأمور في بعضها لا افرق بين ده وبين ده تمام شوية أحكام النون الساكنة والتن... آه، أحكام التجويد بوجه عام محتاجة ذهن صاحي لو أنت هت- هتعامل التجويد على إنه حفظ محض من غير ما تشغل مخك فيه هتتعب هتلاقي نفسك ما انتش عارف تحل ولا تربط فيه لا عايز تشغل فيه تفكر نعم فالأول الإخفاء عند الباء عندنا حرف الإخفاء الوحيد هو حرف الباء إذا وقعت الباء بعد الميم الساكنة ولا يكون ذلك إلا في كلمتين لا يكون ذلك أبدا الإخفاء إلا في كلمتين اسمه إخفاء شفوي إخفاء شفوي الإخفاء الثاني بتاع النون الساكنة والتنوين النون الساكنة مش الميم احنا في الميم ها النون الساكنة كان اسمه الإخفاء إيه؟ الإخفاء الحقيقي أخد بالي وانتبه عليه إنما ده اسمه إخفاء شفوي إذا جاءت الميم الساكنة ثم أتى بعدها حرف الباء جاء بعدها حرف الباء ولا يكون ذلك إلا في كلمتين عن الميم الساكنة تبقى آخر حرف الكلمة الأولى تمام ويأتي, ويأتي حرف الباء بعدها هنا ليس أمامي إلا قاعدة الإخفاء الشفوي ولا بد وأن أطبق ولا بد من مع هذا الإخفاء أن تأتي بالغنة اوعى تنسى الغنة اوعى تاكلها أو تعمل فيها إطلاق ركز معي يجيب لك أمثلة على الإخفاء الإخفاء لا يكون إلا, إلا كما قلت سلفا ما إلا مع حرف الباء يقول الملك عز وجل ومن يعتصم بالله ومن يعتصم بالله يعتصم بالله عندك غنة مقدار حركتين غنة صوت لذيذ مركب يخرج من الخير من الخيشوم يشبه صوت الغزالة إذا ضاع منها آه، ولدها طبعا لو الغزالة مضايقاك ممكن تختار أي حيوان تاني مفيش مشاكل تمام بالنسبة لل... لل... للغنة الغنة تخرج بمقدار حركتين يعتصم بالله وليست فيها اطباق كامل للشفتين ولا نعيب ابدا وحاشا لله ان نفعل الطريق الاخر الذي يأخذ بالاطباق فان الاختلاف في الدين عامة بوجه عام هي فسحة على كل الناس وليس الضيق ومن ضيق هذه الفسحة فقد حجر الواسع ولا يجوز لنا ابدا ان نحجر الواسع على العكس تماما المفروض أهل العلم المفروض ما يبقاش في عندهم حمية أو للرأي بالذات لما يكون رأي فقهي يحتمل الاختلاف وده أهل العلم طبعا المزكين المربين على فاهمين الكلام ده كويس ما ينفعش ان انا اجيب الناس واقول لا وعيب واغلط لا ما ينفعش لا يجوز بل احترم الرأي الاخر اقول ناس قالت بالاطباق تحترم وناس قالت بالفرجة ايضا تحترم ولكن ما جرى عليه التعلم هنا هو ما قرأت به على مشايخه وهو الفرجة وهو ما قرأ عليه الاغلب من اهل العلم وان شئت راجع كتاب آه تكلم على الفرجة تأليف فضيلة الشيخ آه احمد حامد آه طعيمة ربنا يمسيه بالخير احد مشايخنا ربنا يكرمه ورب ويرفع قدره يعتصم بالله يعتصم بالله الآلية بالنطق بهذه الغنة أن تترك ما بين الشفة العليا والشفة السفلى مقدار مرور ورقة يعني الموضوع ما تأزمش أو ما تشدش عصبك وانت بتقول الغنة دي فتعمل اطباق في الشفتين لا شكرا مش عايزك تعمل الاطباق ده تمام آه، شئت انت مثلا شيخ قرأك كده ما فيش مشكلة لا بأس تمام ولكن هو الأصل في ذلك أن تترك الفرجة طبعا 80% من الغنة تخرج من الخيشوم 20% فقط من الفم علشان ترقيق الغنة او تفخيمها وهم بالآخرة هم يوقنون وهم بالآخرة يخشون ربهم بالغيب عليهم بمسيطر في غنة مقدار حركتين هنا الميم الساكنة أتى بعدها حرف الباء طب نيجي بقى لوجه تسمية هذا الإخفاء بالإخفاء الشفوي الموضوع ببساطة سمي هذا الإخفاء بإخفاء الشفوي لإخفاء الميم الساكنة عند ملاقاتها للباء الميم بيتم إخفائها الميم هي اللي بيتم إخفائها مش الباء آه اسمها الباء ده اسمه حرف مخفى مش هقول مخفى فيه لا مخفى عنده انما امتى اقول فيه مع الادغام اقول مدغم فيه انما مخفى عند ها مفهوم الكلام تمام يبقى اقول تسمية الاخفاء الشفوي او سمي الاخفاء الشفوي بهذا الاسم فالاخفاء الميم الساكنه عند ملاقتها للباء وده لحاجه كده هنعرفها اسمها التجانس الذي بينهما حيث انهما يتحدان في نفس المخرج في نفس المخرج حفظكم الله و ويشتركان في اغلب الصفات متحدين في المخرج الاثنين وبيشترك في أغلب الصفات والإخفاء في هذه الحالة يؤدي إلى سلطة النطق لو تخيل كده الوضع من غير إخفاء هتقولها إزاي يعتصم بالله يعتصم بالله طبعا الموضوع ثقيل لأن الاثنين من نفس المخرج ففي في تجانس بينهم تمام تسميته بقى سمي شفويا فلأن الميم والباء يخرجان من الشفتين كلاهما حرفين شفويين فلهذا سمي بالإخفاء الشفوي أما بالنسبة للإخفاء بتاع النون الساكنة والتنوين كان اسمه الإخفاء الحقيقي وسمي بهذا الاسم للتفرقة بينه وبين وبين الإخفاء الشفوي عشان لما أقول إخفاء حقيقي يبقى ده بتاع النون الساكنة والتنوين أقول إخفاء شفهي أو شفوي يبقى ده بتاع الايه الميم الساكنة لأنه يخرج من الشفتين قولا واحدا نعم نكمل قال الإمام مكي بن أبي طالب صاحب كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد وهي من الكتب صاحبة المكانة العالية الرفيعة في هذا المجال ومن أوائل الكتب التي صنفت في هذا المضمار يقول الإمام رحمه الله ونفعنا بعلمه آمين اعلم أن الإخفاء على قسمين إخفاء حركة وإخفاء حرف ركز بقى في الكلام اللي هيتقال لأن الكلام ده أورده كثير من أهل العلم وتكلم فيه أول حاجة إخفاء الحركة بمعنى طبعضها يعني إيه طبعضها؟ يعني الكلمة طبعا تجيب البعض من الحركة يعني الملك عز وجل بيقول إيه في سورة يوسف في الآية 11 طبعا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف طبعا الوجه المقدم هنا هو الإشمام والإشمام حركة بالفم يراها القريب دون البعيد المبصر دون الأعمى الحركة دي يعني يا أخوانا طبعا هي أصل الكلمة مش تأمنا مش نون واحدة هي تأمننا واحدة مضمومة والتانية مفتوحة تأمننا المشكلة كلها في النون الأولانية اللي هي اللي عليها الضمة تمام دي اللي بيحصل في النون دي يا إما الإشمام يا إما الروم الروم ده هو معناه تبعيض الحركة اللي بيقول على البعض الاختلاس تمام إن شئت قلت الاختلاس إن شئت قلت الروم كما ييسر لك المولى عز وجل عندنا حق في, في الإخفاء نوعين إخفاء حركة وإخفاء حرف إخفاء الحركة بمعنى ان انا اتي ببعض من هذه الحركة واترك البعض الاخر يعني زي قول الحق في سورة يوسف ما لك لا تأمنا على يوسف طبعا انا جبتها كده بالاشمام تأمنا على يوسف ايه اللي بيحصل في الاشمام ده شفايفك بتضم بسرعة وبعدين تعمل بسط سريع جدا ضم ثم بسط سريع جدا طبعا الآلية في ذلك هو التدرب والمتابعة والمشافهة من شيخ متقن حاذق تمام انك تقعد كده او او شيخة طبعا بالنسبة للاخوات لابد لذلك الامر الموضوع ده طبعا تتابع الامر مع مع الشيخ مع الشيخة ال- ال- ال- التي عندها طبعا عشان تشوف الآلية دون حرج بالنسبة بقى لل- للأمر ده يقول لك بعض الإخوة طيب بيقرأ بعض الأخوات إزاي نشوف الآلية دي عند الأخوات أو يتساءل الأخت مثلا بتقرأ على شيخ طبعا آلية النطق ب- ب- بتأملنا مثلا الإشمام الإشمام ده الآلية بتاعته دي تظهر إزاي بالنسبة للأخوات أولا الشيخ الحاذق لا يحتاج لمثل هذه الأمور هو بيعطي الوصف أو, أو بيتكلم على الآلية أو وكان المفروض ان الشيخ ده يبقى ليه إيه مثلا زوجته ما شاء ما شاء الله في المجال كده زي الشيخ ابو منا والشيخ ابو منا ربنا يحفظهم جميعا من اهل القران وشيخنا دول ربنا يحفظهم تمام آه مثلا اخت بتقرا مثلا على الشيخ يقوم قايل لل- لل- للشيخ ام منا مثلا ان تقرئ او او او الاخت او تعلمها الاليه او ما الى ذلك او الشيخ ام منا نفس الكلام تمام فهذا الامر فهذا الامر ضروري جدا جدا جدا جدا بالنسبه لتعلم الاشمام ربنا يحفظكم انتم على الرأس ربنا يحفظكم الله وبارك فيكم بالنسبة, بالنسبة للإشمام هو آلية لابد فيها من المشابه ده لابد فيها من المشابه ده بس طبعا ده مش معناه ان انا اروح اقول للاخت مش عارف ايه زي بعض المشايخ ما بتعمل نسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره وده طبعا سوء آه، أو, أو, أو, او طبعا مش عايز ن- ندرجه تحت من سوء الادب هو نقول جهل ده ارحم بكثير جدا من سوء الادب جهل بهذه القواعد الشرعيه التي ضبطت الامر و- و- وافرقتنا او فرقتنا عن كثير من بعض اصحاب الملل الاخرى آه، الذين حادوا عن الطريق بزا- بمزاعمهم هذه نسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره عايز تبين او توضح آلية الاشمام انت ممكن تعمل فيديو ليك مصور او لو انت ما شاء الله من اهل الفضل كده وتحطه مثلا الدنيا كلها تستفاد منه وتشرح آلية الاشمام ازاي بطريقة بسيطة يسيرة اما بالنسبة ما تركزش بقى على الموضوع قوي قوي بالنسبة للاخت بقى مثلا انت عايز تشوف الاشمام دي ازاي تشرح لها الالية وفقط وليس لك أن تقول المشافهة و- و- وما إلى ذلك طبعا الموضوع ده ممكن يعرض الناس إلى الإحراج الجزء الثاني بقى اللي احنا نتكلم عليه احنا مش هنتكلم اصلا عن الاشمام الاشمام ده لما هيجي وقت طبعا انا هاخد فيه بتاع سبع ثمان حصص زي ما انا عايز طبعا لان الموضوع بيطول معايا قوي بالنسبة للاستفاضة والتأصيل العلمي بالنسبة لل- لتبعيض الحركة هو الاتيان ببعض منها اللي هو اسمه الاختلاس او ان شئت قل الرو قال الحق لا تأمنا على يوسف نونين واحدة مضمومة التانية مفتوحة ازاي تقولها دي لو انا هقولها بالراء طبعا الوجه المقدم هو الاشمام قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف تأمنا على يوسف الشيخ الحازق بيشرح الآلية وبيسمع بودانه قوي قبل النون ما تبدأ فيها بيحصل ضمة بسيطة جدا جدا جدا جدا أصل هو ودنه دي ميزان ودنه دي ميزان من كتر السماع تمام هو دي شغلته ده راجل هو يمتهن هذه المهنة فودنه عامله زي الميزان الشيخ الكفيف ازاي بيعرف انت جبت الروم ولا ما جبتوش مع ان هي يراها المبصر دون الاعمى ده في تعريفها حركة الاشمام دي يراها المبصر دون الاعمى ورغم ذلك هو يعرف انت جبتها ولا ما جبتهاش والله ويشرح لك كمان انت بقك كان عامل ازاي ليه الاذن خدت والفت وبتاع وربنا عز وجل يسر الامر عليه والكتاب اصبح على قلبه فانتبه على هذا الملحظ ضم ثم بسط سريع قوي تأمنى تأمنى تأمنى حفظكم الله وما أريد بذلك إلا العلم قول شيخنا أحمد عامر ربنا يحفظه رب ويرفع قدره في الدارين آمين شيخ المقاري يقول ما القرآن إلا قبلة إلا قبلة وابتسامة يعني إيه قبلة وابتسامة يعني القرآن بسيط جدا رقيق مش محتاج منك الت... الت... الشد العصب اللي انت ممكن تعمله والتوتر العالي اللي انت بتخرجه في القراءة ده مش مطلوب فبالظبط الإشماع عامل زي قبلة بسيطة كده أو بسيطة تطبعها على وجنتي أو على يد أبيك أو أمك تقول تأمنى تأمنى وليس يعني ب- بنفس الآلية آه، الواحد يمد ب- فمه او يمد شفايفه للامام قوي لا لا ولا حاجة بسيطة جدا حاجة بسرعة وترجع تأمنى على يوسف هكذا بشكل بشكل معين الامام حفص عن عاصم له روايتين الاولى هي الروم وهي الاتيان بثلثي الحركة يعني ايه ثلثي الحركة دي تلتين الحركة وتلك مهمل الموضوع ده طبعا تقديري طبعا ال- ال- الشيخ ما يبقاش قاعد وراك بالمسطره عمال يوزن لك انت جبت التلت وجبت التلتين لا هو بي- الموضوع تقديري بحت حاجه كده تقديريه من عند الشيخ واذن الشيخ بتفرق والشيخ مع الشيخ يفرق ولكن اعلم اخي الكريم ان للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تكن ولا تكن مخسر الميزان يعني الحرف ده ربنا خلقه ليه ميزان تمام ليه ميزان الحرف ده ليه ميزان انا بقول الحرف ما بقولش القرآن تمام عشان ما حدش يقول لي الشيخ بيقول القرآن مخلوق حاشا لله القرآن كلام الله قاله على الحقيقة تمام وليس من- كما يقول الملحدون أو كما يقول الجهال أنه كلام قديم وما إلى ذلك من من مزاعمهم الباطلة بل هو كلام الله على الحقيقة تكلم به على الحقيقة كل حرف وكل سكنة وكل وقفة تكلم بها الحق جل وعلا على البيان والوضوح أقول الوجه هنا الروم الاتيان ببعض الحركة ثلثي الحركة وترك الثلث أقولها إزاي قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف تأمننا على يوسف تأمننا انت ايه اللي انت عملته ده بقى طب انت جبت ضمه عاديه لا ده اقول لك ده انا سرعت شويه في الضمه بتاعه تأمنون الاولانيه ضمت بسرعه شويه سرعت في الاداء وخفضت صوتي عند النون الاولى ما رفعتوش هتقول لي ده, ده طب ده انت كده ما بعضتش هقول لك لا ما انا كده بعضت ما هو ده التبعيض هتقول لي طب انك جبت ثلثين انت جبت ثلثين ازاي وانت ماشي بميزان تمام انت ممكن تكون بتقرا الطراب الحدريه مثلا بتقرا- او تقرا بالحدر او ما انت راجل متمكن تمام ولكن هو الاتيان بانك تاتي بها على الشكل القويم انك تضم ضم بسيط انك انك تضم ضم سريع و- و- و- وتخفض صوتك عند الضمه ما لك لا تأمننا على يوسف تفرق بين النونين تأمننا على يوسف هكذا بهذه الآلية نعم طبعا ك يعني إكمال الأمال العلمية الروم هو الاتيان كما قلت بثلثي الحركة و- آه، وبالنسبة للوجه الثاني اللي هو وجه الإشمام طبعا المقدم هو الإشمام طبعا بالنسبة للناس اللي بيخسرون المنفصل وهو ضم الشفتين بعد إسكان الحرف و- والإشارة هنا آه، طبعا إلى آه، إلى رواية حفص كما قلت سلفا نعم بعض الناس بتسمي الروم بالاختلاس سمى الروم ده الاختلاس سمعت كلمة الاختلاس سمعت بس طبعا انا ما بحبش استخدم مصطلح الاختلاس لان الاختلاس آه، ممكن ت- تعتبر آه، صفة بغيضة ازاي يعني صفة بغيضة حاشا لله لا يعني صفة بغيضة بالنسبة لبعض الكلمات الاخرى يعني عشان كده ما بحبش استخدم مصطلح الاختلاسات والدفوع وما الى ذلك اخفاء الحرف بقى يا جماعة على نوعين اخفاء الحرف تبعيض الحرف وستر ذاته ان انا ابعض الحرف واستر ذاته في ال- في الجملة كما في الميم الساكنة قبل الباء ده بيحصل فيها سواء كانت ال- الباء دي اصلية او مقلوبة عن النون الساكنة او التنوين اللي بيحصل فيها تبعيض اللي انا ببعض فيها ده ده اسمه تبعيض حرف اه تبعيض الحرف اللي هو زي يعتصم بالله نعم من الساكنة واللي بعدها الباء ده تبعيض حرف ثانيهما ان اعدم بالكلية ذات الحرف النوع الاول انا كنت بستر بس ذاته انما النوع الثاني بقى ده انا بعدم ذات الحرف الكلية وابقاء صفته والتي هي الغنة وذلك فاخفاء النون الساكنة والتنوين اه يعني في اخفاءين هنا بقى في اخفاء يختلف عن اخفاء اوعى تجيب اخفاء النون الساكنة تخليه شبه النون الساكنة لا الاثنين مش شبه بعض ابدا خد بالك من الامر ده ده نوع وده نوع في الاخفاء بتاع الميم الساكنة اللي هو ان بوعظ الحرف وبستر ذاته في الجملة الثاني انا بعدم ذاته في الجملة تمام نعم ثم بعد ذلك قال الامام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه امين بعد ان تكلم على اول حكم قال فالاول الاخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء سميه يعني الاخفاء الشفوي طبعا وذلك الاتحاد المخرج بتاع الباء والميم فكلاهما يخرج من الشفتين قال والثاني ادغام بمثلها اتى وسمي ادغاما صغيرا يا فتى الادغام طبعا كان دوخة كبيرة قوي ودوشة وكلام كتر كلام في النون الساكنة والتنوين انما هنا بيختلف الادغام عن آه، ادغام النون الساكنة ادغام الميم يختلف الادغام هنا ان شئت قل ادغام احكام الميم الساكنة او ان شئت بدقة قل ادغام المتماثلين الصغير اول ما تقول كلمة ادغام متماثلين صغير اعرف انك بتتكلم على الميم الساكنة اللذيذ في احكام الساكنه ان كل حرف واحد حرف واحد شو- يعني حاجات بسيطه مش ما فيهاش تعقيدات والميم قال آه، والثاني ادغام بمثلها اتى وسمي ادغاما صغيرا يا فتى له حرف وحيد وهو حرف الميم الميم لا تدغم الا في الميم فاذا وقعت الميم المتحركه بعد الميم الساكنه وجب الادغام ويسمى ادغام متماثلين صغير ولابد ايضا معه من غنة لابد ان يأتي فيه غنة ملك عز وجل بيقول آه، في كثير من التسجيلات ان كنتم مؤمنين كنتم مؤمنين انا عندي هنا اخفاءين اخفاء النون الساكنة مع التاء كن كنتم نعم وبعدين عندي الميم في الميم احكام الميم الساكنة ادغام كنتم مؤمنين بطول فيها وبجيب مقدار الغنة من الحركتين عندك غنتين ورا بعض كنتم والميم في الميم مؤمنين ما ينفعش انك تركز على واحدة وتسيب التانية الاغلب من الناس اللي بتقرأ القراء الجدد ونحن منهم نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا القراء الجدد اللي زي حالتنا كده لما بيجي يقرأ الشيخ بتاعه بيبقى قايل له ملحظ فعيني هو بيصب كل اهتمامه وجم اهتمامه على هذا الملحظ انه ازاي يتلافاه او يتحاشى الوقوع فيه فتلاقيه مثلا هو مركزه ع- مركز له على غنة الادغام بتاع المتمثلين الصغير الميم في الميم يقوم سايب الغنة الاولانية او يقلل من حركاتها مع انه هو عارف معرفة تامة ان لابد من مساواة زمن المدود او زمن الغنن كل الازمان لا- الازمنة ال- المشتركة لابد ان ان تساوى يكن لك ميزان كما قلت سلفا للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان آه، الملك عز وجل يقول ولهم ما يشتهون ولهم ما يشتهون غنى من الخيشوم قولا واحدا وإن شئت وإذا أردت التأكد عليك بسد الخيشوم فإن وجدت الغن تخرج تماما صريحة من الخيشوم فادعوا لي غفر الله لي ولك ولهم ما يشتهون تمام أمن أسس أمن ميم ساكنة بعدها ميم محركة إدغام متماثلين صغير طيب عايزين بقى نفهم ليه سمي المتماثلين او سمي هذا الادغام ادغام الميم الساكنه بادغام المتماثلين الصغير تسميته ادغام اصلا فلادغام الميم الساكنه في الميم المتحركه واما تسميته بالمتماثلين فعشان هو مؤلف من حرفين مكون من حرفين متحدين في المخرج والصفه سمي ادغام متماثلين عشان هو مكون من حرفين متحدين في نفس المخرج وفي نفس الصفة ادغم الاول في الثاني منهم وسمي صغيرا فلأن الأول منهما ساكن والثاني متحرك وهذا هو سبب الإضغام تاني سمي إضغام عشان دخلت الميم في الميم سمي المتماثلين عشان الحرفين متحدين في المخرج ومتحدين في الصفة سمي صغير لأن الأول ساكن والثاني متحرك ده كل الكلام اللي ممكن تسمعه في الإدغام فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء الميم ساكنة ولا تأتي إلا من كلمتين بعدها حرف الباء إخفاء غنة وتترك فرجة بين الشفتين أما بالنسبة للأمر الثاني ال- ال- الإدغام والثاني إدغام بمثلها أتى أي بمثل آه، بمثل آه، حرف الحكم وهو حرف الميم بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى إدغام صغير شرحنا الآلية وشرحنا الحرف الميم في الميم وسمى إدغاما صغيرا إدغام متماثلين صغير اللي فاهم يا إخواننا إلى الآن يكتب خمسة الله يبارك فيكم اعفوا عنهم معلش يا شيخنا الكريم ومنا خليهم يكتبوا خمسة يا ربي لك الحمد الحكم الثالث الله المستعان بارك الله فيكم نعم الحكم الثالث قال الم... قال الإمام رحمه الله والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية ثالث الإظهار في البقية أي أن باقي وإحنا قلنا أن أي قاعدة وأن الكلام ولا بأس أن نعيده مرة أخرى أن أي حرف أو أي قاعدة من قواعد التجويد 28 قاعدة بيبقوا ماسكين ال 28 حرف أو ال 31 حرف بحروف العلة بيبقى ماسكينهم كاملين لو جزء من القاعدة خد له حرف الجزء الثاني خد له حرف يبقى الجزء الثالث واخد بقية الأحرف لأن كل حكم بياخد له إيه بياخد 28 حرف كاملين بالنسبة ل- ل- ل- للأحكام النمي الساكنة آه، عندك ال- الإخفاء مش فاهم من كتر الحروف من كتر الأرقام متداخلة مش مش مظبوط نعم نعم الله المستعان اه الناس تشارك يلا ها الناس تشارك خلي الناس صحيين معانا هو المشكله ان في بعض الناس سبحان الله بت ايه بت آه، يعني بت بت آه، نعم بتروح ت- بتسمع الدرس او بيفتحوا الغرفه ويروحوا يعملوا يجيبوا شاي آه، من تايلاند ويرجعوا آه، فبيتاخروا قوي الله المستعان فأقول بالنسبة للإظهار الإظهار احنا قلنا احنا طرحنا خدنا حرف للإخفاء اللي هو الباء وخدنا من الإدغام الله يبارك فيكم يا رب يحفظكم شيختنا الجليلة الله يبارك فيكم وبالنسبة لل- للإظهار وبالنسبة لل- لل- للإدغام حرف الميم ادي حرف وادي حرف يبقى كده طار ايه حرفين يبقى احنا فاضل لي كام حرف 26 شوف معايا الإظهار الشفوي له 26 حرفا 26 حرف هو الحروف هي الحروف الباقية للإظهار الشفوي فإذا وقع أي حرف من هذه الأحرف بعد الميم الساكنة في كلمة أو في كلمتين وجب الإظهار ويسمى إظهارا شفويا هتقول لي تاني إظهار شفوي تاني إظهار شفوي هتقول لي إظهار شفوي تاني طب دول 26 حرف احنا كنت بتقول بتقول إخفاء شفوي كنت ببلعها لك عشان الميم والباء قلت إظهار متماثلين عشان الاثنين شبه بعض في المخرج والصفة لما تيجي تقول لي هنا شفوي دول 26 حرف كل واحد منهم بيخرج من حي... كلهم بيخرجوا من مخرج واحد وفي مخرج فيه 26 حرف وتسموا الشفتين بيخرجوا من 26 حرف ده بيخرج من اربع حروف بس هقول لك لا سمي اظهار اظهار الميم الساكنه عند ملاقاتها الحروف الستة و 26 اللي احنا تكلمنا عليهم واما تسميته شفويا لان الميم الساكنه وهي الحرف المظهر تخرج من الشفتين يبقى انا نسبت هذا الحكم الى الحرف المظهر الحرف المظهر اللي هو الميم فقط ولم انسبه ابدا الى الى الايه الأحرف التي تخرج أو الأحرف المظهر فيها أو المظهر عندها وإنما نسب الإظهار إليها ولم ينسب إلى مخرج الحروف الستة وعشرين لأن منها طبعا منها مثلا زي حرف السين حرف الشين حرف الجيم الحروف دي كلها مخارج مش مش مش مشتركة بعيدة جدا كل كل البعد عن بعضها البعض نعم طيب سبب الإظهار الشفوي ايه سببه بقى ليه حصل إظهار في الأحرف دي بالأخص اشمعنى الحروف دي وليه ما حصلش في النون آه ليه ما حصلش في الباء ليه ما حصلش في في الميم سبب إظهار الميم عند ملاقاتها ال 26 حرف دول يا اخوانا هو بعد مخرج الميم عن مخرج أكثر هذه الحروف مش هقول كلها لأن 26 كتير طبعا الميم تخرج من شفتين بعيدة تماما عن هذه الأحرف أو عن أغلب هذه الأحرف فلا يجتمع بينها وفلا يجمع بينهما لا إخفاء ولا يجمع بينهما إدغام فلذلك حدث الإظهار يلاحظ عند وقوع مثلا حرف الواو أو الفاء بعد الميم الساكنة وجوب الإظهار لمن بيقول إيه الإمام بيقول إيه بيقول رحمه الله تعالى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فعرفي وضح يعني إيه خب لك أقول مرة أخرى نلاحظ ملاحظة شديدة جدا عند وقوع الواو أو الفاء بعد الميم الساكنة وجوب إظهار الميم احترز كل الاحتراز من أن تأتي بإخفاء أو إضغام بعد الميم الساكنة إذا كان في واو أو فاء لا ده انت دول حرفين طبعا فيهم من ضمن الإظهار بس الحرفين دول بالأخص حط تحتهم ألف خط الواو والفاء عشان كده خصهم الإمام بالذكر ليه بقى احنا عارفين طبعا للشفتين الواو باء ميم ليه أربع أحرف بيخرجوا من الخيشوم حرف الواو حرف الفاء حرف الميم حرف الباء أربع حروف بيخرجوا من اربع حروف بيخرجوا من الشفتين الاربع حروف دول يا جماعة انتبه عليهم قوي قوي قوي قوي فلذلك حرف منهم هو حرف القاعدة وباقي وحرف منهم حرف الاخفاء والباقي حروف مظهرة فانتبه قوي على الحرفين دول اللي هو الواو والفاء واحذر لدى واو وفاء ان تختفي لقربها علشان مخرجهم قريب قوي قوي قوي تمام نعم والاتحاد لاتحاد المخرج مع الواو وقرب مخرجها من مخرج الفاء لقربها أي لقرب الفاء والاتحاد والاتحاد في المخرج مع الواو فاعرفي فاعرف أن هنا عندك إيه عندك إظهار شفوي نعم طيب وعندنا بقى الإظهار ده يا إخوانا بينقسم إلى قسمين شفوي ده قسم يقع بعد الميم من كلمتين فقط وقسم يقع بعدها من كلمة ومن كلمتين خلينا مثلا نجيب لك أمثلة ربنا عز وجل بيقول ويجعل لكم جنات لكم جنات لكم جنات ما بيقولش لكم جنات كنتم خيرا كنتم خيرا إظهار واضح جدا لحرف الميم وعدم إخفاء عندها أو إضغام إن كنتم صادقين كنتم صادقين كنتم صادقين ذرأكم في الأرض ذرأكم في الأرض ما أقولش ذرأكم في طبعا لقربها والاتحاد فاعرفي بل هم قوم هم قوم وليست هم قوم هم ق... لا ما ينفعش ما تألفش ما فيهاش غنة تماما هنا إظهار شفوي واضح لبعد أن هذا المخرج عن هذا وليس فيها أي غنة نعم أحكام كده سريعا نستعرضها لأهل الإمام رحمه الله قال والميم أن تسكن في حالة سكون الميم تجي قبل جميع أحرف الهجاء كاملة ما عدا الثلاثة نعم قبل ما عدا الثلاث أحرف المتفق عليها الحروف الجوفية اللي هي حروف العلة لأنها سواكن والميم ساكنة بطبيعة الحال فلا تلتقي الساكنين فاحنا نسعى دائما إلى عدم التقاء الساكنين لأن في حدوث التقاء الساكنين أنا بكسر الساكن الأول أو أو بفتحه أو بضم طبعا تحاشي التقاء الساكنين طبعا وده طبعا آه، الأمر ده يستحيل أن يحصل ما بين الميم الساكنة وحرف العلة فلذلك لا يأتي أبدا حرف الميم الساكنة يليه حرف من حروف العلة بل إن كل أحرف الهجاء تأتي بعد حرف الميم عدا هذه الأحرف لذلك قال الإمام لا ألف اللينة لذي الحجة أي لأصحاب العقول اللي بيسأل عن معنى لذي الحجة أي لأصحاب العقول أحكامها ثلاثة لمن ضبط أحكام هذه القاعدة ثلاثة آه، إخفاء إدغام وإظهار فقط إياك أن, تق... أن تدخل الإقلاب فالإقلاب كان يحدث بين النون وبين الميم النون والباء آسف وكانت الميم بتخش كنت بقلب ال- ال- الباء ده إلى ميم كنت بقلب ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- الميم دي آه، آه، الباء دي آسف إلى ميم يعني زي كلمة من بعد من بعد بقلبها إلى ميم مغنونة مغنونة يعني مش كاملة الإطباق يعني ما ينفعش أطبقها تمام وده بيختلف الإقلاب ده الحكم ده مش موجود عندنا هنا في قاعدة الميم الساكنة أحكامها ثلاثة لمن ضابط إخفاء إدغام وإظهار فقط عندك أول حكم الإخفاء الإخفاء عند حرف الباء الوحيد إذا جاءت الميم الساكنة من كلمتين يليها حرف الباء لست عليهن مسيطر غنة من الخيشوم تخرج مقدار حركتين والخيشوم يمثل من المخرج 80% 20% على الفم لترقيق الفم وفي حالة الترقيق طبعا عايز أنبهك إن لسانك مستفل طبعا اللسان لا عمل له في حالة الغنة إلا إنك أنت لو رفعت لسانك فوق هيرتفع معه طبعا الجزء بتاع التفخيم والترقيق فبالتالي هتفخم الغنة غصبا عنك يا جميل فخد بالك من الملحظ ده طبعا الجزء بتاع التفخيم والترقيق هو إيه؟ جزء اقصى اقصى اللسان اللي هو منطقة حرف القاف ده جزء التفخيم والترقيق هي دي الحتة دي بالذات هي دي اللي بتخليك تفخم وترقق الجزء ده المنطقة دي دي بتاعت التفخيم والترقيق حرف القاف اللي هي تحت لسان المزمار على طول اللي هي اللها خلاص فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء أي سمي هذا الإخفاء بالإخفاء الشفوي ولا يكون إلا عند حرف الباء والثاني إدغام بمثلها آتى إذا وقعت الميم بعد الميم مباشرة لاتحادهما في المخرج سمي إدغاما إدغام متمثلين صغير متمثلين متحدين في في المخرج وفي الصفة صغير لأن أحدهما ساكن والثاني متحرك والثالث الإظهار في البقية عندك إظهار في باقي الأحرف 26 حرف الباقية إذا جاءت الميم الساكنة يليها أي حرف من الأحرف 26 عندك عندك إظهار آه، آه، طبعا عايز تسميه إظهار شفوي ما فيش مشاكل طبعا سمي شفويا نسبة إلى الحرف المظهر اللي هو حرف الميم مش نسبة لل 26 حرف التانيين لا واحذر لدى واو وفاء واختص بذكر من الحروف المظهر عندها حرف الواو والفاء لأن حرف الواو والفاء من الأحرف التي يقع فيها كثير من- من الناس يأتي بغنى مثلا يعني آه، يقول آه، إيه، اللهم صل على سيدنا محمد يجيب لك مثال من ربكم وهدى وهدى ورحمة من ربكم وهدى وده انا سمعتها كتير وصلحتها كتير تمام من ربكم وهدى بيجي بي- مش عارف بيعملها ازاي بيعملها بقالها كده سبحان الله غريبة خد بالك احترس واحترز من الوقوع في مثل هذا الخطأ طبعا لقربها أي لقرب الفاء من مخرج الميم والاتحاد الاتحاد الواوي مع الميم في نفس المخرج تجنب أن تقع في مثل هذه الأخطاء فأنت متمكن متمرس فيما تعلم آه، طبعا يعني احنا عودا حميدا من ال- ال- ال- من الإجازة أنا مش عايز يعني إيه آه، يعني أطيل أكثر من ذلك عشان طبعا في بعض منا كثير منا عنده مشكلة في ال- في الدخول إلى الغرفة مشكلة تقنية كده في الدخول للغرفة فأنا عايز بس إيه يعني أستكمل والحضور كله موجود وإن شاء الله تعالى بدا- بداية من المرة المقبلة سنشرح أحكام لام آل ولام ال ولام الفعل طبعا دول شوية أحكامهم أنا بستفيض فيها فما بحبش إن أنا أقطع أقطع فيها المج... أقطع فيها الكلام يعني أتكلم في جزء النهاردة وأكمل لا مش هينفع لأن هضطر أذكر الناس باللي قلته المرة اللي فاتت طبعا أنا بذكر في ساعتين تقريبا فناخد بالنا بس من الموضوع إن شاء الله تعالى نقوله المرة الجاية كاملا بوجه كامل وبرضه لو في وقت في الآخر الحصة هنبدأ في شرح باب مخارج الحروف وإذا شرحنا في باب المخارج لا تسامح هنالك فلا بد وأن تكون ال- ال- المسامع يعني مفتوحة بنسبة 180 درجة نسأل الله العفو والعافية والقبول في الدنيا والآخرة إياكم إخواني أن تحقروا من المعروف شيئا فإن الجبال من الحصى إياكم إخواني أن تحقروا من المعروف شيئا فإن الجبال من الحصى يعني محدش مثلا يقول والله انا شايف مستواي كويس شايف مش عارف مين الشيخة بتاعتي بتقول لي كذا الشيخة بتاعتي بتقول لي كذا اياك ان تهمل اي جزئية من العلم العلم يؤخذ كله يؤخذ كله ومن أخذ بهذه المتون أخذ بحظ وافر فمن ترك هذه المتون ترك خيرا كثيرا بل هو ترك العلم بالكلية وهو لا يعي من العلم شيء إلا كما أنه أخذ من من من مخيط من بحر وكذا يعني لو بسط يديه أو أو- أو بسط كفه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ف- ف- فكل علم له ضوابط وآليات ولن ولن ت- ولن يدرك كتاب الله أو ت- أو يدرك أحكامه أو لن تكن فيه على النحو المطلوب أو المرجو إلا بتعلم المتون آه، طبعا في قارئ وفي مقرئ في قارئ اللهم امين اللهم امين إيه إيه يعني في قارئ وفي مقرئ القارئ ده يعني هو طبعا بي- بي- بيقرأ القرآن وبيتعلم وما إلى ذلك علشان يقرأ قراءة سليمة ممكن يكون إمام في مسجد ممكن يكون آه، بيساعد أهله كده تمام إنما المقرئ هو الذي تعدى نفعه من المنفعة الشخصية إلى منفعة العامة وهذا هو الذي باقي وهذا هو الذي باقي شوف انت لما ت- تتعلم علم ص- سليم علم صحيح وتراعي قبل أن تتعلم هذا العلم الأدب مع الله أولا ثم مع الخلق بعدين تيجي تعلمه وتكون في مخلص لله عز وجل وتحول النية على الله وتنسى تنسى العمل في الأعمال كما يقول الإمام النووي تيجي يوم القيامة شايل شيلة كبيرة جدا سبحان الله تلاقيك بقى الحسنات انت منين ده تقول لك سجلت درس وحطيته على النت كده وربنا الناس بقى قاعدة تحمل وناس تستفيد ربنا عز وجل آه، قضى في أمرك آه، الموت وانت قبلت وجه كريم سبحان الله والناس بتستفيد من علمك وبتنهل من علمك فلا تحقر من المعروف شيئا فإن الجبال من الحصى عد نفسك للموضوع ده عد نفسك وعد نفسك للموضوع ده وإذا توسم أحدكم في في أخ له يعلمه أو أخت ت- تعلمها الذ- الذكاء تتركهاش استمر معاها وداوم عليها وافهم أخي إن ال- بالنسبة للعلم عامة بوجه عام المتعلم شرف للمعلم قبل أن يكون نفع للمتعلم تاني تاني المعلم المتعلم المتعلم الإنسان اللي بيتعلم منك شرف للمعلم يعني المعلم هو اللي بيشرف بالمتعلم مش العكس ده لابد أن نستحضره آه، نحن المعلمين أنت شرف لي وليس ولست ولست وليس الع... أنا نفع لك ولكن أنت شرف لي أنت شرف لي في الدنيا وفي الآخرة كان ال- الصحابي الجليل سيدنا أبو ذر الغفاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن صحبه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل طلاب العلم هش لهم وبش وقال مرحبا مرحبا بوصية رسول الله وفرش لهم رداءه شوف لدرجة ايه يفرش لهم رداء عشان يقعدوا يتعلموا يقول لهم أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس دي قدرت العلم الناس دي قدرت العلم فعشان كده سادوا الأرض أسأل الله أن يجعلنا منهم بارك الله فيكم ورفع الله قدركم الله تعالى أسأل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه معتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل بارك الله في هذا الجمع الطيب المبارك أسأل الله العظيم أن ينعم, أن ينعم علينا بنعمة الأمن والأمان والرخاء في بلادنا آه، وبسائر بلاد المسلمين جزاكم الله خيرا ورفع الله قدركم في الدارين استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته